السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني هنحاول في هذا المجلس يعني وقفات مع بعض آيات كتاب الله سبحانه وتعالى والغرض الأساسي من كلام النهاردة إن شاء الله هيكون تهيئة يعني القلب في التعامل مع القرآن ولا سيما في رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا رمضان وأن يوفقنا للطاعة في رمضان وأن يوفقنا لفهم كتابه سبحانه وتعالى والعمل به فاللهم بلغنا رمضان وبلغنا ليلة القدر يا رب العالمين طيب ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة اللي بعض يعني المفسرين أو المشتغلين بمسألة حتى التفسير الموضوعي بيرى أن سورة النحل حتى بيسموها هي اسمها سورة النعم من كتر ما هي تفننت في ألوان النعيم وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها وإن كانت هذه الآية تكررت أيضا في سورة أخرى في سورة إبراهيم لكن سورة النحل فعلا مليئة بالنعم وإن كان برضه مش عايز أدخل هذا موضوع الصورة لا ومسألة التفسير الموضوع والخلافات اللي فيه مش ده القضية اللي أنا عايز أتكلم فيها يعني لكن الشاهد إن السورة يعني بعض المفسرين قال عنها إن هي سورة النعم وهي بالفعل مليئة بالنعم هذه السورة قال الله سبحانه وتعالى فيها في موطنين متقابلين سؤال سئل للمشركين وسؤال سئل للمسلمين وكانت الإجابات مختلفة السؤال هو ماذا أنزل ربك السؤال ماذا أنزل ربك فتعالوا نشوف الموطنين كده ونقارن ما بينهم ونشوف رد المبتعدين المعرضين عن الوحي ورد المقبلين على الوحي أنا بحب أي درس أو أي محاضرة الواحد يستفتح بآيات بتشوق القلب تجاه القرآن لأن كل فترة لما الإنسان بيطول عليه الأمد بالبعد عن قيمة الوحي في حياتنا احنا فضل الله غالبنا متصل بالقرآن بيقرأ القرآن بيسمع القرآن لكن القضية ان نعرف قيمة الوحي في حياتنا يعني احنا مع مع طول الامد والممارسه زي الصلاه كده بيحتاج كل فتره انت محتاج كل فتره انا محتاج كل فتره اسمع عن الخشوع ليه لان الواحد الحاجه اللي بتتكرر في حياته بيألفها واسوا حاجه في حياه الانسان ايه في العاده انه بيألف بيألف طلوع الشمس ما عادش منبهر ما عادش يقول سبحان الله بيألف خروج النبات من الطين يعني دي معجزه بيألف تشكل الجنين في ظلمات ثلاث بالنسبه له ده اصبح عادي فزي بالظبط اللي غرقان في نعم ربنا وتلاقيه مثلا لما يروح مستشفى في اول مره او يروح مستشفى الطوارئ تلاقيه قاعد مع كل حاله بتدخل يقول الحمد لله و... لما يشتغل هناك فتره ما عادش يعني بي... بيتعامل ان الموضوع عادي بيتعامل مع الحالات اللي حواليه على ان الموضوع عادي طيب نرجع تاني ان قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه السوره قبل ما ربنا يقول واذا قيل لهم دول اللي هم المشركين ماذا أنزل ربكم ربنا قال قبلها وصف أموات غير أحياء أموات غير أحياء وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيشرح لنا ليه الناس وصلت لمرحلة الموات يعني ليه القلب وصل إلى هذه المرحلة من الموات أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون إلهكم إله واحد أعرضوا عن التوحيد فالذين لا يؤمنون بالآخرة أعرضوا عن الآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين طبعا برضو مسألة الكبر مهمة جدا سأصرف عن آياتي الذين إيه يستكبرون في الأرض لذلك ابن عينة كان بيقول إن معنى هذه الآية أي سأصرف عنهم فهم القرآن يعني انت ممكن الواحد والعياذ بالله يصرف عنه فهم كتاب الله سبحانه وتعالى بسبب الكبر وهنذكر برضو ده إن شاء الله في موانع التغير بالقرآن بإذن الله سبحانه وتعالى طيب وإذا قيل لهم دول اللي هم أعرضوا عن التوحيد والدار الآخرة يعني فرصة الأمل بقى إن هم يرجعوا تاني إن هم يتعرضوا للوحي وإذا قيل لهم هنا جه الشرط إذا هناك لما يجي مع المؤمنين مش هتلاقي وإذا هتلاقي إيه وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم احنا عايزين نعمل مقارنة بين السؤالين يبقى مع المشركين وإذا إذا هنا بعضهم قال وده الغالب إن إذا هنا بتفيد تكرار السؤال ده هم أكتر من مرة اتسالوا السؤال ماذا أنزل ربكم وكانت الإجابة ثابتة فواضح إن هم أخذوا موقف عدائي تجاه القرآن يعني أخذوا موقف عدائي إن هم رافضين يتعاملوا أو يتعرضوا للوحي رافضين تماما فكلما قرئ عليهم الوحي وسئلوا عنه قالوا نفس الإجابة اللي هنشرحها دلوقتي قالوا أساطير الأولين المتقين من أول لحظة سمعوا الوحي تأثروا مش ما كانوش محتاجين تكرار السؤال من أول مرة وقيل للذين اتقوا لأنهم كانوا خايفين من ربنا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير طيب نرجع للمشركين وإذا قيل لهم تكرر السؤال وكلمة قيل هنا مبنية لغير الفاعل يعني أو بالتعبير الثاني اللي هو مبني المجهول إن مهما كان السائل اللي بيسألهم هم برضه إجابتهم ثابتة أساطير الأولين يعني سواء النبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم سواء الصحابة أي حد يعني ممكن يكونوا مثلا كانوا واخدين موقف عدائي من شخص فلما قرئ عليهم الوحي قالوها عنادا لا ده هم واخدين موقف عدائي من الوحي نفسه جزاك الله خير واخدين موقف عدائي من الوحي نفسه مش من القارئ اللي بيقرأ عليهم الوحي وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم السؤال هنا تذكيري ان الإنسان بدون هداية من الله سبحانه وتعالى يضيع فالسؤال تذكير بأهم نعمة في سورة النعم أهم نعمة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف إن ولي الله أعلى صور الولاية إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أعلى صور ولاية الله العبد أن ينزل له الوحي وأن يبصره بمعاني الوحي دي أعلى نعمة في الحياة أعلى صور الولاية أن يتولاك الله سبحانه وتعالى أن يبصرك بمعاني الوحي يعني الإنسان بدون الغيث بيهلك فكذلك الإنسان بدون الوحي يهلك كما أن بدن الإنسان بيهلك بدون الغيث فكذلك روح الإنسان بتهلك بدون الوحي فجاءت الآية لتذكرهم بهذه النعمة التي أنزلها الله لهم ولذلك جه السؤال ماذا أنزل مش الله مش ماذا أنزل القدير ماذا أنزل ربكم أي من صفات الربوبية وأنه يتولاكم فأنزل لكم لأجلكم أنزل الوحي لهداكم ماذا أنزل ربكم قالوا إيه أساطير الأولين قالوا أساطير مضموع الأولين لكن لما نشوف إجابة المؤمنين وقيل للذين اتقوا قلنا ما فيش وإذا وقيل برضو يعني أيا كان اللي بيسألهم عن الوحي بتكون نفس الإجابة ثابتة هنا ما قالش لهم هناك قال لهم لهنا قال وقيل أظهر الصفة بتاعتهم وهي صفة الإيه صفة النوم صفة الصلاة صلوا على النبي انتوا نمتوا ولا احنا لسه بدأنا صلوا على النبي تاني صلى الله عليه وسلم طيب وقيل الذين ايه ها اتقوا من اول المصحف عندنا هدى للمتقين وده كان حتى بيعمل اشكال عند بعض الناس يقول لك طب ولو القرآن هدى للمتقين طب والكفار مش بيهتدوا بيه طب ما احنا بنقرأه على الكفار طبعا هو المعنى مختلف مش كده لكن كلما خاف الإنسان كلما اهتدى بالوحي حتى الخوف مش لازم يكون الخوف من من تفاصيل الجنة والنار أو من معرفة الله المطلقة أبدا مجرد أن إنسان يتأمل في الكون مجرد هو لسه لسه هو لسه ممكن بينتقل حتى من الإلحاد يتأمل في الكون ويفاجأ أن الكون في قمة الدقة وفي قمة الإتقان مع صرخات الروح التي بداخله فيبحث خايف ان يعني هو متصور بدأ يوصل لحالة لا يمكن تكون الحياة عبث ذلك التدبر اللي جه في آخر سورة آل عمران أنتج عنه ما خلقت هذا باطلا يعني اللي, اللي هيتأمل في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لازم هيخرج بالنتيجة دي إن مش معقول ده يكون عبث ما خلقت هذا باطلا فبالتالي هيصل إلى تنزيه الله وبعد كده يخاف من عذاب النار سبحانك تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن النقص لأن الكون محكم وبعد كده أكيد في دار آخرة وقنا عذاب النار ده التطور اللي بيصل بيه الإنسان لما بيناوب بين الذكر والفكر فهنا وقيل الذين اتقوا اللي بداخلهم خوف اللي مش عايشين الحياة عبث اللي مش عايش مج... غير مكترث لا ده لما يسألوا وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا إيه ها؟ قالوا خيرا خيرا هنا جت إيه منصوبة مفتوحة وتين قالوا إيه أساطير الأولين إيه الفرق بين دي ليه دي جت مضمومة أصلا ليه ما يعني ليه ما قالوش ليه خير وليه دول ما قالوش أساطير الأولين العام بيقولوا هنا ان الإجابة الطبيعية كان المفروض تيجي منصوبة زي خيرا كده ليه؟ لأن خيرا دي مفعول به والفعل بتاعها محذوف ماذا أنزل ربكم فالإجابة أنزل خيرا الله سبحانه وتعالى أنزل هنا خيرا وكلمة خيرا هنا لما جت نكرة بتفيد عموم الخير في كل حاجة يعني هم أرادوا بكلمة واحدة فقط يجاوبوا إجابة شاملة كانهم يقولون ما وجدنا في حياتنا بعد الوحي إلا الخير يعني من ساعة ما ارتبطنا بالقرآن ونزل علينا القرآن لم نجد في حياتنا إلا الإيه؟ إلا الخير طيب هي سورة النحل مكية ولا مدنية؟ سورة النحل مكية ولا مدنية؟ يا جماعة سورة النحل يعني لو لو حتى لو الواحد ما عندوش علم تفصيلي بالمكي والمدني لكن بيبقى فيه روح للصورة لو الصورة مثلا مليئة بالأحكام التشريعية أو بتخاطب كثيرا أهل الكتاب بتبقى غالبا دي صورة مدنية لو الصورة مليئة بمعرفة الله وحديث عن الدار الآخرة وقصص السابقين تكون غالبا أقول غالبا تكون مكية فصورة النحل مكية يعني صورة النحل اللي هي مكية اللي هم لسه في الاستضعاف طبعا لما أقول مكية في المجمل لأن بعضهم اختلفوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان في بعض آيات لكن المجمل مكي فلما يكون هم لسه في الاستضعاف ولسه لم يروا التمكين وفي قمة التعذيب وبيقولوا خيرا يبقى هنا لا يقصدون مجرد الخير الدنيوي واضح هم لا يقصدون مجرد الخير الدنيوي لكن هم وجدوا خيرا في حياتهم اكتشفوا أنفسهم ونتكلم على معنى اكتشف نفسه دلوقتي عرف قيمته عرف حقيقته لما واحد يعرف قيمته بيستريح فهنا قالوا خيرا وجد منصوبة لأن يعني دي الإجابة الطبيعية أنزل خيرا ووجدوا الخير في تفاصيل تفاصيل حياتهم فقالوا خيرا التانيين لو كانوا جاوبوا بالنصب كانوا اعترفوا أن ربنا أنزل شيئا فكأن إجابتهم وده من إعجاز القرآن إن هو مبني على الإيجاز دايما لما قالوا بالضم أساطير الأولين معنى الكلام بتاعهم الكلمة دي اختصرت معنى الجملة هنا أن الله لم ينزل شيئا ولكن الذي تقولونه هو أساطير الأولين يبقى كلمة أساطير الأولين دي معناها إيه؟ لما جت بالضم ده معناها إيه؟ إن هم بينفوا, بينفوا أن الله أنزل شيئا يبقى ماذا أنزل ربكم؟ كأن في جملة محذوفة الله لم ينزل شيئا أمال إيه الكلام اللي بنقرأه عليكم ده؟ ده أساطير الأولين وخد بالك من اللفظة بتاعت أساطير الأولين هم كان ممكن يقولوا كذب لا ده كلمة أساطير الأولين الجملة المضاف المضاف إليه ده بي بيعطي معاني كثيرة جدا لذلك قبل ما أشرح المعاني اللي فيها شوف الآية اللي بعدها مجرد الكلمة دي بس وجابوها بصيغة الضم بمعنى جت مرفوعة أساطير الأولين إن ربنا ينزل شيئا الكلمة دي مجرد الكلمة دي اقرا الآية اللي بعدها ليحملوا أوزارهم كاملة يعني الكلمة ده ايه تسببت في أوزار عظيمة وتسببت الكلمة ده ايه تسببت في ضلال أمم ليحملوا أوزارهم وأو يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم يبقى مش بس هم حملوا الأوزار يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة مش بس حملوا أوزارهم لا ده الكلمة دي كانت سبب في ضلال كثير من الناس ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون هذه الكلمة كانت مكرا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ليه الكلمة دي مكر وليه الكلمة دي ضلت الناس لأن معنى أساطير أول حاجة أن ده معناه أن الأسطورة الشيء اللي مش واقعي الشيء الغير قابل للتطبيق ودي أسوأ نفسية تتعامل بها مع الوحي ودي نتكلم فيها إن شاء الله أسوأ نفسية تدخل بيها القرآن إنك بتتعامل مع و... مع آيات غير قابلة للتطبيق على الواقع يعني أنت بتيجي تنتشي فقط كده يعني بتعمل دماغ وخلاص لكن إن القرآن يتحول إلى واقع في حياتك لا لا ده ده مش ممكن يعني حلو قوي قوي إن أنا أفهمه ده ده يعني إحنا نحمد ربنا قوي كمان هطبقه لا هو إحنا بنتعامل زي بالظبط مثلا الواحد ما احيانا ايه ممكن يسمع دروس كتير إيه فيها مثلا جهد السلف في العباده فاحيانا من كتر ما سمع جهد السلف في العباده او قرأ خلاص بقى بيتعامل مع الموضوع ده على انه ايه اساطير الاولين يعني بقى بيتعامل هو مستحيل هيطبق الكلام ده اصلا يعني بالظبط واحد يعني إيه معظم وما عندوش اي عضلات وبعدين دخل لقى ناس بتشيل 200 كيلو و300 كيلو والجيم ايه ده فقعد يتفرج يعني هو مستحيل ان هو يوصل للحاله دي فتعامل ان الموضوع بالنسبة له منتهي ففي ناس بتتعامل مع الوحي كده ان يعني وده هتكلم ان في مسألة التغيير بالوحي ان هو بالنسبة له ده مستحيل يطبق ده اساطير فتخيل ان الكلمة دي لما قالها المشركين كانت اوزار عظيمة وتسببت في ضلال كثير من الناس فبقوا يسمعوا الكلام أول حاجة إنه غير قابل للتطبيق تاني حاجة الأولين دي معناها إنه قابل للاختراع يعني ممكن يتعمل زيه فكلمة أساطير الأولين دي بتدل على حاجتين أول حاجة إن هذا الكلام غير قابل للتطبيق على الواقع تاني حاجة لو نشاء لقلنا مثل هذا يعني احنا على فكرة عادي ده كلام قاله الأولون ونستطيع أن نقوله ودي أخطر نقطتين لما يحبوا يضربوا في الوحي يضربوا في النقطتين دول إنه كلام ممكن نقول زيه وإن الكلام ده أصلا عبارة عن قصص وأسطورة غير قابلة للنزول على أرض الواقع اللي اللي ده مبحث بقى طويل ازاي مثلا العلمانيين او الحداثيين بيتعاملوا مع الوحي فكان في مصطلح كده اسمه أسطرة النص ان هو عايز يحسسك ان النص ده هو عبارة عن أسطورة ده تاريخي يعني اللي هما بيقولوا عليه تاريخية النص ان النص ده اللي هو الوحي بتاعنا ده ده نزل لزمان غير زماننا فلا يطبق في واقعه فكل ما تيجي تقول له قال الله تعالى يقول لك لا لا لا ده مش لينا ده ده كان للتاريخ ده للزمان ده مش مش للواقع ده مش عشان نحيا بيه الآن لا ده ليه ال ال كان عصر الصحراء وعصر الجمال لكن ده ما ينفعش ما ينفعش معانا فدي من أكبر الأوزار اللي بتضل كثيرا من الناس عن الوحي يبقى لما قالوا أساطير الأولين كانوا بيضربوا في حاجتين أول حاجة ان هم بيقولوا ان القرآن غير قابل غير قابل للتطبيق تاني حاجة ان نستطيع ان نأتي به لو نشاء لقلنا مثل هذا زي ما في سورة الأنفال لكن التانيين وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا أي أنزل خيرا وقالوا جابوها نكرة يعني تفيد العموم والشمول أنزل خيرا عظيما والنكرة هنا بتفيد التعظيم النكرة على حسب سياقها هنا بتفيد التعظيم أنزل خيرا قالوا خيرا لما أيقنوا إن الوحي عكس الحاجتين دول بقى عكس أساطير الأولين أن الوحي منزل من عند الله لأنهم قالوها بالنصب هنا مش بالرفع أنتوا معايا ولا معايا يبقى لما هنا قالوا خيرا لما قالوها منصوبة يبقى بيعترفوا ان ده من عند الله ده مش من الاولين هذا من عند الله اي انزل خيرا يبقى عكسوا كلمة الاولين ولما قالوا خيرا يعني يطبق وجربناه واتى بالخير لنا في حياتنا يبقى ما طلعش اساطير يعني خيرا هنا بس المنصوبة دي بتضرب عكس بتضرب في كلمة اساطير الاولين عكسها تماما يعني جاءت منصوبة اي انزل الله هذا الوحي مش أساط مش, مش, مش ليس من كلام الاولين ثم هذا الوحي قابل للتطبيق بل طبقناه مش بس قابل للتطبيق ولا يأتي بالخير لا قابل للتطبيق ويأتي بالخير المطلق العظيم لأن جاب صفة النكرة في حياتنا قالوا خيرا لما أيقنوا بالحاجتين دول وبدأوا يطبقوه جت بعدها على طول للذين أحسنوا في هذه الدنيا بدأ يصل إلى مرتبة الإحسان يعني هو بيتعامل مع الوحي انه من عند ربنا وانه قابل للتطبيق وبدأ يطبقه في حياته فوصل الى مرتبة الاحسان ان يعبد الله كأنه يراه للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولما ارتبط بالوحي مفاهيمه اتغيرت وبدأ المركز في حياته هو الدار الاخرة بعد كده ايه ولا دار الاخرة خير ولا نعم دار المتقين جنة عدن يبقى اذا ماذا انزل ربكم احنا نقول ايه خيرا لكن المعرض عن الوحي اللي شايف ان ممكن ايه يعني ده كلام لو نشاء لقلنا مثل هذا او الكلام ده اصلا يعني غير قابل للتطبيق ده يقول والعياذ بالله اساطير الاولين يبقى احنا قلنا في هذه الصوره العظيمه اللي تحدثت عن النعم ان ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بهذه النعمه العظيمه ويكرر الكلام فيها عن الوحي في سوره النحل وايضا في سوره الاسراء اللي ورا بعض يعني النحل والإسراء والكهف فيها كلام عن الوحي كثيرا فيها كلام عن القرآن كثيرا والسورة اللي في النص سورة الإسراء أكثر سورة جت فيها كلمة القرآن طيب لما نيجي نشوف أيضا سورة من اللي تكلمت عن النعم أيضا والآلاء فبأي آلاء ربكم تكذبان سورة الرحمن فجأة أيضا أن هذه السورة اللي افتتحت بهذا الاسم العظيم السورة اللي مليئة بالرحمات الرحمن ال ال الواحد بيتصور الترتيب الزمني يعني طبيعي ان الانسان الاول يخلق او يتولد وبعد ما يخلق او يتولد يتعلم النطق الأول وبعد ما يتعلم النطق بعد كده بنعلمه القرآن مش ده الترتيب الزمني اللي بيحصل في حياتنا يعني تلاقي إيه، مثلا أنت ترزق بطفل ده الأول اتولد خلق بعد ما الطفل بيتولد بعد كده يبدأ يكبر سنة سنتين يبدأ يبرطم بكلام غريب ويبدأ يجيب مصطلحات غريبة كلمة من هنا على كلمة من هنا أول لما يبدأ يبين تبدأ احنا تعلمه القرآن فكان المتوقع الرحمن خلق الإنسان علمه البيان ها بعد كده علمه القرآن يعني يجي القرآن رقم ثلاثة خطوة رقم ثلاثة لكن تفاجأ ان القرآن يجي خطوة رقم واحد قبل خلق الإنسان وقبل تعليم البيان يعني ده هنا وكان الإمام الأصفهاني التقط المعنى ده الرحمن علم القرآن قبل خلق الإنسان علمه البيان ليه؟ في حين ان الترتيب الزمني مش كده يعني ترتيب الأحداث في الحياة مش كده ليه جت علم القرآن قبل خلق الإنسان وقبل تعليم البيان لأنه لن يصبح إنسانا أصلا بدون القرآن ومهما تكلم بكلام لن يستطيع أن يقول بيانا أو أن يبين بيانا حقيقيا إلا من خلال الوحي فلن تكتمل إنسانيتك إلا بالاقتراب من الوحي يعني الإنسان اللي ابتعد عن الوحي وأعرض عنه والعياذ بالله هو بينزل إلى مرتبة الأنعام هو بيكفر بأعظم نعمة هو بيبتعد عن أعلى رحمة لأن دي الرحمن هو بيبتعد الآن بيبتعد الآن عن أعظم رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن فبالتالي لما بيعرض عن الوحي فبيصبح والعياذ بالله كالأنعام وبينزل إلى مرتبة أقل من مرتبة الإنسان فقد إنسانيته فقد هويته زي احنا قلنا الإنسان لما لما قلنا قالوا خيرا أي أنزل خيرا عرف نفسه بيكتشف نفسه الإنسان يا جماعة بدون وحي مشوه مسخ فطرته ممسوخة الإنسان و- و- والمتتبع لأحوال ال- ال- الانهيار الأخلاقي في الغرب أو حتى في الشرق بعيدا عن الوحي بيجد إن الإنسان بيدمر الإنسان كإنسان الطفل بيدمر والمرأة بتدمر والرجل بيدمر كل شيء بيدمر لأن كل شيء لا يفعل ما خلق له كل مخلوق بيدمر المخلوقات كلها بتدمر عارفين حديث آه، الرجل اللي كان في حديث البخاري كان بيركب ضر- ركب على آه، بقرة وضربها قعد ركب على بقرة وضربها فالتفتت إليه البقرة وقالت سبحان الله إنا لم نخلق لهذا لقد خلقنا للحبس تعجب الرجل وطلع فزع للنبي صلى الله عليه وسلم حكى له فقال صدقت بذلك أنا وأبو بكر وعمر الشاهد هنا الحديث طويل وفيه معاني كثيرة لكن الشاهد هنا عايز جملة إيه إنا لم نخلق لهذا هو الراجل عايز يغير أصل خلقة البقر عايز يحولها لجمل قلت له لا مش دوري معرفش أعمل كده إنا لم نخلق لهذا لقد خلقنا للحرث فمع الفارق في التشبيه كل مخلوق خلق لشيء فلما الإنسان لا يقوم بوظيفته لا يقوم بالعبادة هذا القلب لا يجد بداخله الخوف والوجل والمحبة تجاه الله سبحانه وتعالى بيكون ممسوخ بيشعر بألم بيشعر بأذى اللي بيبين الوظائف هو الوحي فلما بيبتعد الإنسان عن الوحي بيفقد إنسانيته بتحول إلى مسخ أيا كان المنتج المنتج عبارة عن جزء إنسان وجزء حيوان المنتج عبارة عن أنعام المنتج عبارة عن شهوات عن شهواني أيا كان المنتج المهم هو مش إنسان مش ده الإنسان اللي ربنا خلقه يعني مش ده ال- ال- المخلوق اللي ربنا خلقه وأراد له وظيفة معينة فلما بيعرض عن هذه الوظيفة بيفقد قيمته خسروا أنفسهم فقد القيمة بتاعته فلذلك جاء الرحمن علم القرآن الأول وبعد كده خلق الإنسان قلنا الإنسان بدون وحي فقد إنسانيته والإنسان بدون وحي لا يستطيع أن يبين يعني مهما أوتي الإنسان كلاما وقال كلاما حسنا وتكلم بكلام منمق وغير ذلك هو لا يعني هذا الكلام لا يفيد شيئا طالما أنه بعيد عن الوحي يبقى اللي عايز يبين ويتكلم بكلام يعني هو عبارة عن حق فليتكلم بالوحي أو يبين للناس الوحي ذلك كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على الناس آيات الله دي الوظيفة رقم واحد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليه يتلو على الناس آيات الله سبحانه وتعالى وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس سورة يونس نداء عام لكل البشرية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم يبقى أول حاجة جت آيات تدفعك الوعظ في معنى من معاني الدفع موعظة بتخلق بداخلك دافع وواسع موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يعني الأول إنسان عايز يسير في طريق أنا عايز أسير في طريق مش قادر أسير في طريق فتأتي الآيات تصنع بداخلك دافع أنك تسير في طريق دي الموعظة طيب أنا بداخلي موانع يعني أنا بداخلي شهوات بداخلي شبهات وشفاء لما في الصدور وهنا التعبير القرآني مبهر مش ودواء لما في الصدور لأن الدواء ممكن يجيب نتيجة ممكن ما يجيبش لا ده ال- ال- اللفظة جت بالنتيجة الشفاء يعني اللفظة جت باستعمال كلمة الشفاء يعني مش لسه الدواء هيجرب ونشوف هيجيب نتيجة ولا لا لا ده القرآن سمي شفاء طب لما اتعامل مع الوحي ولا أجد شفاء لما في صدري يبقى المشكلة عندي المشكلة ليس في هذا آه، الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في هذا الخير وشفاء لما في الصدور بعد كده خلاص بتسير هدى وجدت الطريق وبتسير في الطريق وهذا الهدى وهذا الطريق محفوف بالرحمات وهدى ورحمة للمؤمنين بعدها على طول اللي قبل هذه الموعظة وهذا الشفاء وهذا الهدى وهذه الرحمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون طيب كل الآيات اللي أنا اتكلمت دي ده من تشويق القلب ع- ل- للوحي وللإقبال على القرآن طيب انا هشرح لكم تصور سريع كده كنت قلته في اكتر من درس تصور عن إيه، السنه بتاعتنا السنه الهجريه بتاعتنا كده طبعا السنه التاريخيه كتاريخ بتبدا من محرم ومساله الهجره واحنا التاريخ بتاعنا الهجري وليه التاريخ من الهجره دي كانت فصلت فيها في خطبه لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا بقى بنتكلم عن السنة ممكن نسميها السنة الإيمانية اللي هي بتبدأ من رمضان لأن خاتمة هذه السنة رفع الأعمال أو سنة الأعمال أيا كان هنسميها إيه السنة بترفع الأعمال في شهر شعبان فلما ترفع الأعمال في شهر شعبان يعني كده ان دي كانت اخر ده كان اخر شهر فيه الاعمال يعني اعمالك بتبدا تكتب مره اخرى كسنه للاعمال من شهر ايه من شهر رمضان طيب ليه البدايه من رمضان بل ليه بدايه الدين بتاعنا اصلا كان في رمضان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غار حراء تخيل المشهد النبي صلى الله عليه وسلم كان معترض على اشياء كتير بتحصل في المجتمع حواليه وما كانش معاه وسائل تغييريه هيقول لهم ايه مش عارف يقول لهم ايه فاكتفى بالانعزال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بينعزل عن المجتمع ويطلع بعيدا يصعد يرتفع عن المجتمع لغار حراء ويتحنث الليالي ذوات العدد هو معترض على الوضع ده لكن معهوش وسائل التغيير لده وكان قبل هذه اللحظات قبل نزول جبريل عليه كان يسمى بالاخلاق بتاعته كان بيسمى بالايه بالاخلاق الصادق الامين كان بيصعد النبي صلى الله عليه وسلم لذات العدد وكان ايضا قال بعض كتاب السير كان يصعد في رمضان وبيجلس في الغار في ايام رمضان وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في تعريف شهر رمضان شهر رمضان الذي اسم الموصول هنا بيعرفك ايه هو شهر رمضان انزل فيه القران لذلك قال بعض اهل العلم الايه دي ليها اكثر من معنى منها ابتدأ نزول القران في شهر رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى على هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم سمع سمع هذه الكلمة كلمة اقرأ سمعها في رمضان يبقى لما إن أنزلناه في ليلة مباركة إن في ليلة القدر زي ما قيل إن هو نزول القرآن من ال- اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا بيت العزة في السماء الدنيا قيل أيضا إن كانت اللحظة الأولى اقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان فالبداية على هذا القول البداية بداية هذا الدين بداية هذه الكلمة كانت من رمضان ايه اللي حصل في رمضان اللي حصل انا قلت لكم هنحاول نتخيل كده ال- السيناريو بتاع السنة بتاعنا ازاي ربنا سبحانه وتعالى مرتب لنا السنة وعمل لنا مواسم المواسم دي بتساعدنا في الوصول الى الله سبحانه وتعالى يبقى اخر شهر عندنا شهر شعبان بترفع فيه الاعمال البدايه عشان تكون البدايه صح ودايما لما بتكون الانسان له بدايه محرقه بتكون النهايه مشرقه فالبدايه بتكون بدايه سخنه البدايه من رمضان طيب رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان نرجع تاني للمشهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتعد عن المجتمع يتحنث الليالي ذوات العدد يتقلل من الغذاء مبتعد حتى عن الشهوة المباحة كان يبتعد حتى عن زوجته وبعيد عن ضغط المجتمع ومنعزل وفي هذه اللحظات جاءه جبريل وضمه الضمة دي أو العصرة دي تجعل الإنسان لا يفكر في شيء إلا في هذا المخلوق الذي أمامه يعني عارف جمع للتركيز تماما يعني لما تتضغط فتنسى كل حاجة أنت خلاص ممكن تموت فهذه الضمة أخرجت كل ما بداخل النبي صلى الله عليه وسلم من أي تفكير آخر هو الآن مستعد تماما لتلقي هذه الكلمات زي قول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد زي ابن عباس بيقول لا يحدث نفسه بغير القرآن هو الآن مستعد للتلقي مركز تماما مفيش أي شيء بيشغله مفيش أي تشويش مفيش أي تفكير آخر هو مركز تماما لتلقي الواحد في اللحظة دي قال له جبريل بعد الضمات المتتاليات قال له جبريل اقرأ سمع الآيات ومن عائشة بتقول في البخاري فرجع بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يعني ما سابش الآيات في الغار ورجع ما انساش الكلام لا رجع استصحب الباقي المصاحبة دي رجع بهن يرجف فؤاده وتزمل أو تدثر وبعد كده قم الليل وبعد كده قم فأنثر أيا كان الترتيب أنا هنا مش مشغول بالترتيب الأول فكانت القومة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أصبح اسم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رسول الله يعني الوصف هنا مش بس صادق الأمين لا أصبح أنه سمي بالرسالة التي يحملها النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هنا الاسم مختلف ليه؟ لأنه بقى عليه ضرور إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أصبح هنا الأمانة ثقيلة ألقي عليه مهمة عظيمة فسمي بهذه المهمة ما هي هذه المهمة؟ أنه يحمل الرسالة ما هي هذه الرسالة؟ هي القرآن يبقى سمي أصبح الاسم رسول الله أي حامل رسالة من الله سبحانه وتعالى إلى البشر وهذه الرسالة هي القرآن ده أصبح وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الكلمة التي جاءت في رمضان يبقى رمضان ربنا جعل لنا رمضان له حكم عظيمة سبحانه وتعالى ومن هذه الحكم وكأن رمضان هو محاكاة للحظة نزول القرآن الأولى رمضان بنصوم المفروض نتخفف المفروض يعني نتخفف من الطعام نتخفف من الشراب إيه، نبتعد عن الشواغل وكل ما بتقرب من آخر رمضان كل ما المفروض انت بتزود في ده لغاية لما تصل إلى مرحلة الاعتكاف وحدك بعيد عن الشواغل تماما الضمة بقى الضمة دي في الاعتكاف أن تترك كل الشواغل وتكون مركز تماما ولا تحدث نفسك بغير القرآن وتبتعد عن ضغط المجتمع وأفكار المجتمع وتقاليد المجتمع لأن أنت بداخلك بداخلك موانع منعك من تلقي الوحي الوحي كلام تقيل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا نتكلم إن شاء الله يعني أختم بيها يعني في مسألة التغير بالوحي احنا مش عارفين قيمة القرآن يعني يا جماعة القرآن يعني حتى انا بتكلم هنا على طالب الايمان يعني بتكلم على طالب الثبات بكلم الملتزم بكلم العايز دين هنا ازاي شخص بيبحث عن الايمان وبيبحث عن الارتقاء في الدين ومش عارف قيمة الوحي في ده اليس كان القرآن كافيا لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عارف لما اقول لك مثلا ايه يعني ولا المسألة أعلم عن الفارق عشان أقول لك الشيخ العالم فلان الفلاني لما بيحب يزود إيمانه بيقرا الكتاب ده فتقول بجد يعني العالم الفلاني اللي ملأ بعلمه أرجاء الأرض الكتاب ده بيحتاج يقراه عشان يزود إيمانه أنا عايز أقراه تخيل لما أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى الوحي ليثبته أنت متخيل الوحي ده القرآن الذي بين أيدينا جعل عمر يسقط مغشيا عليه وجعل قلب جبير بن مطعم قال كاد قلبي أن يطير يعني كان القرآن كافيا لهم يعني اللي بيدور على الإيمان وبيدور على الترقي طب ما هو يا جماعة القرآن ده هو اللي أثر في هؤلاء الناس في خيرة الناس أمال إحنا مش بيأثر فينا ليه أمال إحنا لسنا ده أنا بتكلم على دلوقتي إيه أهل الإيمان أهل الدين إن هو أحيانا يرى ان القرآن ليس كافيا للارتقاء يعني شايف ان هو مش كافي مش بتكلم ان هو ما يروحش يقرا حاجات اخرى لا بالعكس لابد ان يتوسع يقرا في كتب اخرى لكن اقصد ان هو بيتكلم عن القران نفسه هو مش عارف قيمه الوحي في حياته طب ما القران كان كافي كان كان كافيا لهم طيب يبقى اذا تعالوا نرجع تاني لتخيل السنه يبقى رمضان ربنا قدر لينا ظروف تغل فيها الشياطين وتسلسل فيها الشياطين تفتح فيها أبواب الجنة تغلق فيها أبواب النار ال- التغيير هنا من رحمة ربنا كمان في رمضان عارف لما تكون انت في اول الطريق ضعيف فربنا خلى في اول رمضان العدو ضعيف قصادك تصفد الشياطين والمجموعة كلها بتصوم يعني مش لوحدك تصوم ولوحدك تصلي تراويح لا شرع لنا واستحب لنا في رمضان ان احنا نصلي مع بعض جماعة كل يوم بعد العشاء 11 ركعة لانك لو صليتها لوحدك مش هتقدر ولو اخرتها وروحت هتنام فشرع لنا ان احنا نصلي التراويح شوف البداية بداية فيها نوع ان ربنا اضعف عدوك وفتح لك ابواب الجنة وينادي مناد كل يوم يا باغي الخير اقبل والمجموعة دايما التغيير الجماعي اسهل من التغيير الفردي يعني دايما الواحد لما بيبقى مع مجموعة بيبقى اسهل عليه المجموع كله الامة كلها تنتظر اذان الفجر وتنتظر اذان المغرب وتصلي التراويح مع الاصوات الجميلة كل الروح دي بتساعدك على ان انت تبدأ الطريق تنطلق فيه فتبدأ برمضان وتتلقى الهدى والنور في شهر رمضان نجد ان رمضان مسألة الاعتكاف مثلا في آخر شهر رمضان الاعتكاف من العكوف وهو طول المكث لدرجة ان ممكن ظهرك يتني معقوف او المعكوف فيه امتناء فالعكوف على الشيء انك تظل زي ما كانوا ومن الك... ويعني من الاشياء اللي بتتعب الواحد ان عاكفين لما جت في القرآن جت مع المشركين على الاصنام يعني شوف جهد اهل الباطل للعكوف على اصنامهم قالوا نعبد اصناما فنظلوا لها ايه عاكفين يعني تخيل العكوف جه مع جهد اهل الباطل في عبادة اصنامهم طب واحنا احنا ليه ظهرنا ما يتناش من القعده على المصحف في العشر الاخر ليه ما تقعدش فترة طويلة ليه ما تتعبش المكس مع القرآن في العشر الأواخر فرمضان تجد ان ال ال طبعا مش معنى اللي انا هقوله ده ان ما يبقاش فيه عمره ما يبقاش فيه جهاد زي ما كان في غزوات بدر لكن غالب معنى كلمة الاعتكاف هو المكث في المسجد فرمضان شهر البداية هو شهر حالة من الاستقرار شوية عشان تتلقى الوحي عشان انت بقية الطريق بقية السنة انت حققت الاستبصار في رمضان موسم الحج هو موسم حركة موسم الحج موسم سفر وترك الأوطان وترك للبلاد وبعد كده تروح والحج على تروح الأول منى وبعد كده تروح عرفة وبعد كده تروح مزدلفة وبعد كده ترجع منى وتروح تطوف طواف الإفاضة وبعد كده ترجع تبيت في منى وترجم رمي الجمار على طول ثلاث أيام الحج موسم حركة رمضان موسم إيه؟ اعتكاف وتلقي الوحي الحركة تأتي بعد رمضان الحركة تيجي بعد ايه بعد الاستبصار يعني الاول تقعد تستبصر ترى النور فتتحرك فموسم الحركة عندنا جه بعد موسم الايه الاستبصار والحج بيبدأ امتى الحج اشهر الحج بيبدأ اشهر الحج امتى شوال الحج الحج اشهر معلومات شوال وذي القعدة وذي الحجة سواء اللي قال 10 من ذي الحجة او ذي الحجة يبقى المفروض تتبع العمل تتبع العلم العمل على طول يعني بمجرد ما بتخلص رمضان تبدأ تتحرك تبدأ تنشر المعاني بقى اللي انت تلقيتها امال هتفضل تتلقى وخلاص تبدأ تنشر المعاني اللي انت تلقيتها وتبدأ بقى ايه خلاص اتدربت على الاستبصار واتدربت على في موسم الحج على الحركة وبعدين كمان على الحركة عشان ما تفقدش الإيمان هتجد ان من أكثر العبادات المرتبطة بالحج عبادة الذكر الحركة العبادة اللي يناسبها الذكر اتعلمت انك تقعد في مكان وتتلقى الوحي وتعلمت انك تتحرك وانت بتذكر قضي بقى السنة كده قضي السنة كلها عبارة عن قاعد بتراوح بين قيام الليل ده اشبه برمضان وبالنهار تتحرك ده الحج تقوم الليل وتتحرك تقوم الليل وتطبق تتلقى معاني وتطبقها تتلقى معاني وتطبقها تيجي على شعبان خلاص انت بتشحر كده انت كده بتفضي خلاص في اخر شعبان ترفع الاعمال تبدأ دورة جديدة محتاج ايه ايه كورس مكثف يعني مش يعني محتاج الاول قبل ما تبقى قيام يومي كده بالليل ليليا تبقى بتاخد قيام لا انا عايز الاول جرعه مكثفه كده تاخدها في رمضان وبعدين جرعه مكثفه للحركه تاخدها في الحج وبعد كده تنطلق وبعد كده تعاد تاني دي السنه بتاعت المؤمن اليوم بقى المصغر بتاع المؤمن بيبدا من الليل زي ما السنه بتاعتنا بدات من رمضان اليوم بتاعنا بقى بتاع المؤمن بيبدا من الليل وانتوا عارفين كده ان اليوم يعني ليله يعني احنا دلوقتي النهارده ايه ليلة الجمعة لذلك استحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة من الليل يبقى احنا بتبدأ من الليل فيومك بيبدأ من الاستبصار الليلي الدنيا كلها مظلمة وانت قاعد بتستبصر بتتلقى النور تنزل الملك سبحانه وتعالى بتقوم الليل بالوحي بتتلقى القرآن بالنهار تطبق تتحرك ده الحج وبالنهار عشان ما, ما تقعش في المعاصي وتستذكر المعاني بتمارس عبادة الذكر فأنت طول النهار تعمل وتذكر وبالليل تتلقى ده اليوم المؤمن ودي سنة المؤمن المؤمن يتلقى ويطبق يتلقى ويطبق يستبصر ويتحرك هو ده المؤمن دي حياة المؤمن ان هو بالليل يستبصر وبالنهار يتحرك بالظبط كده هي دي اللي في اول ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم اتعلموا ان هو ده اليوم بتاعهم قم الليل الا قليلا ليه لانك هتاخد كلام تقيل بالليل ان سنلقي عليك قولا ثقيلا طب وبالنهار انت هتتحرك سبحا تسبح بين الناس ان لك في النهار سبحا طويلا طب وبالنهار اعمل ايه واذكر اسم ربك فتبتل اليه تبتيلا يبقى هو ده اليوم ده تركيبة المسلم سواء على مستوى السنة او على مستوى اليوم هو نفس الشيء طيب المشكلة اللي بتحصل ايه بقى طولت عليكم جدا كده صح احنا بقالنا قد ايه طيب يعني استنى ربع ساعة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبقى اذا موسم رمضان هو موسم التلقي لهذه المعاني المشكلة ان احنا نخسر الموسم ده ما, ما تركزش في رمضان ما, ما تحصلش على الفترة الخالية خالية الذهن الضمة اللي بتضم فيها تفرغ كل الشواغل دي ما بتحصلش عليها للأسف يعني جماعة المشكلة دايما مش انك تدي وقت للقرآن لا انك تدي وقت نفسي للقرآن مش الفراغ الوقتي يعني ممكن تسأل واحد هتدي رمضان هتدي القرآن قد ايه في رمضان هتدي له امتى انا قاعد اصل ده موسم هتعمل ايه فيقول لك خلاص انا هدي له على ظروف الشغل وماشي ها ساعة قبل المغرب مفيش مشكلة ساعتين من العصر للمغرب ايا كان كل واحد وظروفه من الظهر للمغرب ساعة قبل الفجر ساعة بعد الفجر من المغرب للعشاء ايا كان طب جميل ساعة ساعة يعني الساعة دي هتقفل فيها موبايلك وما تفكرش في أي حاجة غير إنك تتلقى القرآن يعني الساعة دي ساعة يعني عارف كان في طلبة زمان بعد ما كان يجي يذاكر تلاقي طالب يقول لك أنا هذاكر إيه 8 ساعات 10 ساعات تفاجئ إنه قاعد ال 10 ساعات صفيوا على كام؟ على نص ساعة أو ساعة ليه؟ يجي يقعد يرد على التليفون يجي يقعد دلوقتي يقول لك هبعت اعمل post وبعد كده يجي تلاقيه يجي يقرا قران يقول لك الله الايه دي عجبتني جدا انا لازم اعمل لها share حالا دلوقتي وبعدين share نشر الخير و... طب يا عم خلص وبقى انشر الخير على بعضه لا النشر مش عارف ايه طب جاله تعليق لا انا لازم ارد على التعليق وبعد كده واحد قال له الايه دي مش عارف يقول له انت غلطان ويمسكوا في خناقه بعض وساب ال... طلع بره ساب القصه دي كلها ليه؟ يعني هو الشيطان خد بالك دايما عايزك ما تركزش هتيجي تقعد جرب تقعد في المسجد المغرب العشاء اي عباده هتلاقي يعني الامم المتحده مستنياك بره انت هتحس هتحس الشيطان هيحسسك ان الدنيا مقلوبه مستنياك بره وان الساعه اللي انت قعدتها في الم... دي دمرت العالم واخرت المسلمين وكانت سبب في سقوط الاندلس يعني الشيطان هيحسسك ان الساعه اللي انت قعدتها دي كل حاجه اتدمرت وان ده مش الدين وان وعدك ده غلط انت يا سلام لو قاعد وده بتبقى من نعم ربنا عليك ان يبقى مسجد ما فيش فيه شبكه مثلا تبقى انت متخيل زي اللي احنا قاعدين فيه كده تبقى انت متخيل بقى ان اكيد بيتصلوا بيك واكيد الشيطان دايما يهول واكيد الدنيا مقلوبه وزمانهم بيقولوا انت مش عارف حصل لك ايه وبعدين تطلع تفتح مفيش حد اتصل عليك اصلا ولا حد معبرك انت اقل من كده بكتير على فكره ولا اي ولا يعني ولا انت سبب في اي حاجه فالشيطان دايما عايزك كده فانت تيجي تقرا قران لذلك ربنا بيقول ايه هتقرا قران ركز فاذا قرات القران اعرف ان الشيطان هيجي لك وايضا في سوره النحل فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لازم تتحصن الشيطان مش هيسيبك تتلقى يا جماعه مجرد ان مجموعه من الناس شباب عاديين ناس ايا كان سنهم كبار صغيرين ايا كان في اي مكان في العالم في جنوب افريقيا في ولايه في امريكا في ايا كان وراحوا زاويه صغيره وقعدوا وفتحوا مصاحف وقالوا تعالوا نقرا ونتدارس ده حدث كوني على طول الملائكة تأتي وتحفهم ويذكرهم الله في من عنده وتتنزل السكينة وتغشاهم الرحمة حدث يعني ده حدث والملائكة تحوط عليهم عشان الشياطين ويذكرهم الله في من عنده ده حدث فده حدث عظيم انك تمسك المصحف وتتلقى الوحي ده حدث الشيطان خايف منه الشيطان خايف من ده فمش هيسيبك هيقعد يشغلك فكر في كذا طب هتعمل ايه في كذا طب فتيجي تدي وقت لل- للقرآن في رمضان انا عايزك تدي وقت حقيقي ايا كان الوقت مع احترام كل الظروف ايا كان الوقت المهم يبقى وقت بجد الساعة تبقى ساعة لا يحدث نفسه بغير القرآن فراغ نفسي للقرآن بعد الضمة بعد العصر زي ما ضم النبي صلى الله عليه وسلم كده ضمه جبريل وقال له اقرأ اهو انت محتاج تفرغ كل المشاغل تضم الضمة دي وبعد كده تقرأ يبقى قبل أن يقول له جبريل اقرأ ضمه جبريل ثلاث ضمات أنت محتاج تفرغ نفسك تماما لأن أحيانا المشكلة ودي بقى اللي قلت لكم هنختم بيها موانع التغيير بالقرآن طب بما ان رمضان ده الموسم وانت شرحت لنا فكرة السنة وكلمتنا في اول الدرس عن قيمة الوحي وانه خير وانه هو الرحمة من, من عند الرحمن سبحانه وتعالى و و و ماشي طيب امال احنا ليه ما بنتغيرش بال- بالقرآن بعض الناس معتقد ان السبب الاوحد هو انه مش فاهم وده احيانا بيكون سبب بالفعل انه مش فاهم فحل مش فاهم انه يتعلم فبيقرأ فيحضر الايات فيقرأ تفسير وت- وهنا التحضير ده التحضير ال- ال- ممكن نسميه التحضير المعلوماتي ل- للقرآن انك ده مستويات اقل مستوى انك تعرف معاني الكلمات وبعد كده ترتقي تعرف معنى الجملة بعد كده ترتقي تعرف ما يخص الآية على بعضها يعني مثلا ال- ال- المرحلة الأولى في التحضير المعلوماتي للوحي انك تعرف معاني المفردات أي كتاب السراج في علم القرآن أي كتاب مفردات القرآن ولو حتى على الهامش بعد كده معنى الجملة التفاسير اللي بتشرح لك بس الجملة زي التفسير الميسر أو المختصر في التفسير أو ترتقي شوية أيسر التفسير أو ترتقي شوية السعدي أيا كان التفسير وبعد كده عايز ترتقي أكتر لا المباحث اللي حوالين الآية ال- ال- سواء لغوية أو فقهية أو تشرح أو إسقاطات على الواقع أيا كان طيب ال- ده من التحضير المعلوماتي ده مهم جدا جدا جدا ل- ليه؟ للاقتراب من الوحي وبتكسر حواجز كتير ممكن تخلي الشخص بدل ما واقف سرحان طول الصلاة ومنتظر ان الامام يركع وقاعد تعبان ورجله تعباه وكان كمان للاسف متقل في الفطار لانه كان معزوم عند حماته فكان مضطر ان هو يتقل في الفطار فقاعد مش مركز و... فبالتالي اللي مزود بقى كمان انه مش فاهم اللي بيتقرأ وتبقى الاشكال كمان ان هو للاسف المقصرين بقى في حفظ القران يبقى قاعد مش عارف هو فين اصلا يعني مش عارف ده ماشي فين ولا مش عارف يعني مش عارف هو بيقرا في ايه وخلص طب والامام بيقرا ربع هو انا مش عارف هيق- هيقرا امتى ولا بيقرا ايه تاني فكمان مقصر في الحفظ وكمان ما حضرش الايات وكمان قلنا بقى كمان حالته اللي هو اللي احنا شرحناها ديت فبالتالي هو قاعد عايز يخلص زي ما ابن مسعود بقى بيقول لا يكن هم احدكم لا يكن هم احدكم ان ايه اخر السوره هو منتظر اخر السوره اخر ال- الركوع فطبعا هو ما بيستفيدش فممكن يكون من موانع التغيير بالقرآن عدم الفهم ممكن وده مانع آه، قوي لكن مش ده المانع الأوحد مش ده المانع الأوحد الش- يبقى ده مانع من الموانع احنا ما بنتغيرش بالقرآن بسبب قلة الفهم فبالتالي انك محتاج تحضر وقلنا ده تحضير معلومات لكن احيانا بيكون في موانع تانية للتغيير بالقرآن احيانا زي ما قلت مثلا دلوقتي ان الشخص هو آه، مش مركز هو لا يبالي عارفين الواحد لما بدأ ي- مثلا يقرأ في مسألة الإلحاد وأنواع الملحدين و- ومش عارف في ملحد وفي لا أدري وفي ربوبي وبعد كده بعد فترة شوية يقول لك لا أصل ده إلحاد نفسي أو بعد كده ال- أكتر طائفة دلوقتي وحتى بالإحصائيات في أكتر من دولة لا ما عادش اللي هو إلحاد علمي و- لا هو ومش بس حتى الإلحاد النفسي الإلحاد النفسي ده ممكن يتعرض لبلاء عظيم فيكفر بالله والعياذ بالله لا ده هو غير مكترث يعني هو لا يكترث اصلا في دين او مفيش دين يعني هو لا يكترث اصلا في اله او مفيش اله هو عايش حياته والعياذ بالله هو زي ما ربنا وصف بالظبط بل يريد الانسان ليفجر امامه مش عايز حاجه توقفه فمش شاغل باله يسال ليه اصلا يعني ليه يسال وليه يناقش وليه يسمع وده بيبقى للاسف نوع سيء لان اللي عنده شبهه بتعالجها له اللي عنده اشكال بتحاول ترد له عليه لكن ده اصلا مش شايف ان لا اشكال ولا غير اشكال ومش عايز يسمع اصلا هو حالة والعياذ بالله زي الأنعام اللي ماشية في الشارع كده مش شاغل بالها بحد هو عايز ياكل ويشرب بس فهو زي كالأنعام مع الفرق في الرهيب في التشبيه يعني لكن في ناس بتتعامل مع القرآن هو مش شاغل باله أصلا إنه يتغير يعني هو بيؤدي شعائر معينة خلاص هنصلي ماشي هنقرأ ماشي وخلاص يعني انت مكبر الموضوع ليه يعني ليه عمال تكلمنا التغيير ونقطة الانطلاق و... وتغيير وجهة الإنسان وبعدين يعقبها حركة وحياة الموس ايه يا عم الكلام ده الموضوع أبسط من كده بالنسبة لي أنا بقرأ وردي أو بصراحة أصلي وخلاص حسنا هو بالنسبة له بيملى الخانة بيعمل صح يعني قريت الورد صح صليت التراويح صح أنا كده الحمد لله أنا مش بقول إن ده وحش أنا بقول إنه ما يقتصرش على ده يعني ممكن الواحد يفقد الخشوع في يوم يعني بلا يعني ده ما ينزلش تحت ده لكن هو يتوقف عند المرحلة دي ليه يتوقف عند المرحلة دي يعني ليه هو القرآن غير الصحابة غير أعظم جيل ليه ما نتغيرش بالقرآن فأحيانا بتبقى المشكلة مش إنه مش فاهم هو مش شاغل باله أصلا يعني عادي يخلص جزء واثنين وثلاثة وما عندوش ولا تساؤل واحد يعني ما قابلوش أي تساؤل مفيش آية بقى عايز يرجع يقرأ فيها مش حتى إنه مش فاهمها آية أثرت فيه فعايز يستزيد من أقوال العلماء فيها تخيل ممكن يقرأ جزء واثنين وثلاثة وأربعة ومفيش آية شغلته يعني قفل المصحف كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم خد خمس آيات رجع فرجع بهن ما سابهمش يرجو فؤاده زي ما انا عائشه بتقول هو قفل المصحف كده لم يرجع بشيء وقف يصلي ممكن في مسجد ممكن يصلي بجزء ولم يرجع بشيء ما رجعش رجع بيته لم يرجع بشيء مفيش حاجه لم يعلق شيء مفيش حاجه رجع بها مفيش اي شيء خطف قلبه ولا خطف قلبه ولا بصره حتى ربنا بيقول عن المنافقين ان في بعض الايات كادت ان تخطف ابصارهم يكاد البرق يخطف ابصارهم هو مفيش مفيش, مفيش اي حاجه متخيل فهو ليه لان هو مش لا يبالي هو مش واخد الموضوع بجد هو مش فاهم قيمه يعني عارفين لما الصحابي ابن حضير لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وفي خلاف هل كان بيقرا الكهف ولا البقره في روايه البخاري ان هو كان بيقرا الكهف وايضا في ايضا روايه البقره مش ده تحقيق يعني السوره لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله كنت اقرا وبعدين وجد ظله وسحابه بتقترب كل ما بيقرا بتقترب فالفرس خافت وبدا يتحرك فخاف على ابنه المهم راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرا ابن حضير تلك السكينه تنزلت لا تتوقف عن القراءة بيحدث الآن أمر عظيم اقرأ اقرأ وارتقي تحفهم الملائكة إيه احنا مش بنتعامل ان ده حدث الشيطان فاهم ان ده حدث عظيم فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الرجيم احنا مش بنتعامل ان دي ممكن تكون لحظة تغييرية مش بنتعامل كده يعني جبير بن مطعم دي كانت في حياته لحظة تغييرية كاد قلبا يعني يطير هو ايه الادوات اللي كانت مع مصعب بن عمير لما راح المدينة غير الوحي اصلا يعني مصعب بن عمير فتح المدينة كان معاه ايه كان معاه ايه غير انه يقول له اجلس اقرأ عليك القرآن يعني واحد عايش القرآن القرآن نزل عليه طبق الوحي راح ينشره فتح مدينة استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا مش بنتعامل ان ده ممكن حياتي فعلا فعلا مش مش أفورة مش درس وعظ يعني مش بقول كلام عشان يعني لا ده حقيقة ان ممكن فعلا حياتك تتقلب ممكن تكون ان يا جماعة القرآن لما بيغير القرآن ودي بتبقى يعني القرآن فعلا صعب صعب بمعنى إلا سنلقي عليك قولا ثقيلا القرآن معاني تقيلة فعلا حقيقة اللي عايز يعيش فعلا لا القرآن ده معاني تقيلة القرآن بيطلب طلبات عظيمة لكن احنا عارفين أثر وإن كان في ضعف دوروا مع كتاب الله حيث دار أو دور مروي عن ابن مسعود سواء عن نفسه في ضعف أيضا عن ابن مسعود دور مع القرآن حيث دار احنا نقدر نسيب نفسنا مع القرآن يعني نقدر لما تيجي آية انا سايب نفسي تماما اعلموا انما الحياة الدنيا لاعب وله انا هعتبرها لعب وله يعني ان فهو يخلفه لما فقته من شيء هعتبر كده فعلا يعني هل انا هتعامل مع الايات دي على انها حقائق وان انهم يكيدون كيدا ولا يزولون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم وان الله مالك السماوات والارض وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء الايات دي كل اللي بيقابلني في كل المعاني سواء على معرفة الله على الدار الآخرة على حقارة الدنيا على حقارة الكافر على نعيم الفردوس الأعلى على كل المستويات هل أنا بتعامل على أن ده حقائق هل أنا بدور مع القرآن حيث دار مؤمن آل فرعون كان بيقول كلام هو حسه يقول لهم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع هو ما كانش بيمثل هو شايفها متاع فهل أنا لما أروح أدعو حد وأقول له يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع أنا شايفها متاع لا أنا مش شايفها متاع لا طبعا أنا متعلق ب يعني جزء كبير مني جدا متعلق ب- بالحياة الدنيا لكن أنا فعلا قلبي لا أنا قلبي مشتت أنا قلبي موزع أصلا فبالتالي ال- انك تدور مع القرآن حيث دور هل انا مستشعر المسؤولية للآيات اللي بتنزل عليا دي ان القرآن احنا دورنا نشر القرآن للعالم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون الوحي للعالمين نذيرا انا ده من ده من دوري لا القرآن فيه معاني ثقيلة لكن انا مش بتلقاها اصلا يعني ربنا بيقول انك لتلقى القرآن انا مش بتلقاه يعني انا مش شاغل بالي ان انا الان يعني يعاد تشكيلي مرة اخرى اللي بيتلقى الواحد ده بينشأ نشأ اخر هو الان بيعاد تخليقه يخلق مرة اخرى احنا ما بيحصلش معانا كده احنا ما نتعاملش ب... يعني ما نتعاملش بالجديه دي لا انا بتعامل ان انا عايز معنى لطيف ان انا يعني لذلك ممكن يعني يقول لك في خطاب آه، اما يجي يقسموا مثلا انواع الدروس او كده يقول لك في خطاب معلوماتي بيفيد معلومات جديده وفي خطاب ممكن يخليك تتاثر بس ما تتغيرش يعني ممكن خطاب مثلا مليء بال بالقصص الجميلة والنهايات المبهرة والشعر المتتالي واللغة فانت ممكن تعيط لكن عادي بعد ما بتطلع من ال... ده خلاص والموضوع انتهى لكن في خطاب مغير القرآن بيجمع بين الثلاثة معلومات وتأثير وتغيير يعني القرآن بيجمع لما تتلقى الوحي بتتأثر فعلا لو انت مركز مع القرآن و- ومعلومات بيبهرك بإعادة تصوراتك عن الحياة ويخليك تاخد قرارات تغييرية في حياتك لكن المشكلة ان احنا احيانا بنتعامل مع الوحي بحالة من الاكتراث انا مش مكترث اصلا انا ما عنديش لذلك هو اخطر طريقة بيقوم بها القرآن ده في ظني الواحد بقاله فترة طويلة بيحاول يتتبع كيف غير القرآن الصحابة السؤال ده يعني حاولت أجاوبه في أكتر من درس في درس أصلا بالعنوان ده وفي درس اسمه إيه، التغيير بالقرآن والواقع العلماني ودرس اسمه إعادة ضبط كل ده أنا حاسس الواحد مش عارف لسه يصل إلى كنه ال- أو الطريقة اللي القرآن غير بها الصحابة عمل إيه؟ أنا ظني من أخطر هذه الأدوات اللي القرآن غير بها الصحابة إنه أعاد تشكيل عقولهم وهمومهم وأنفسهم مرة أخرى هو صنعهم مرة أخرى أصلا عارفين لما بيقولوا على حاجة في ال- في التطورات العلمية أو الثورات العلمية نشأت فك- فكرة اسمها البارادايم اللي هو العقل أو الصندوق اللي بيفكروا بيقول لك الثورات العلمية بتحدث إن إحنا نفكر خارج الصندوق إن إن البارادايم العلمي كله أو ال- الأبحاث العلمية كلها ماشية في اتجاه فيجي واحد يقول كو- لا إحنا هنفكر بره المنطقة دي خالص يكسر البارادايم ده هنفكر بره المنطقه دي فيقولوا انت مجنون فيقول لهم طب ما نشوف فتطلع صح فيمشوا في اتجاه تاني فيغير المسار العلمي يعني من اللي كتبوا في بنيه الثورات العلميه أن- القران كسر طريقه تفكير الصحابه اصلا في الواقع ده حتى التفكير الفلسفي اليوناني اللي كان موجود القران جه مختلف تماما تماما عن اي طريقه حتى ما جاش بصوره البراهين والامكان والحدوث والمعادلات ال- الفلسفيه ما جاش كده والصحابي طبعا الصحابه كانوا عايشين في العرب يعني كل اللي قدامهم ايه شويه صحراء وابل وخناقات على شويه قبائل يعني القران كسر كل ده رسم هموم جديده تماما كسر اصلا حواجز الزمان والمكان كلمهم من لحظه اني جاعل في الارض خليفه بل من قبل ذلك وكان عرشه على الماء بيكلمهم على الخلود وبيكلموا على طموحات ع- طموحات عاليه جدا وبيكلموا عن وظيفته في- في تحقيق ده وعن دوره يعني القران صنعهم غير همومهم اصلا يعني بقت هموم المتلقي للوحي مختلفه تماما عن اي هموم بقى بكاؤه لاشياء اخرى وفرحه لاشياء اخرى عن المجتمع فصل. فلذلك تلقي الوحي وسط ال ال ال الناس صعب محتاج تنعزل شوية ودي فكرة القيام أو فكرة الاعتكاف يعني سواء القيام الليلي أو الاعتكاف السنوي إنك تبتعد عن الضغط المجتمع بيفكر بطريقة والقرآن بيطالبك بطريقة تانية للتفكير أصلا انت بتصحى الشخص ممكن يصحى ما فيش فجر يصحى الساعة 7 يروح الشغل يوميا الناس بتتكلم في قضايا دنيوية كلها غيبة ونميمة واللي بيعرف حاجة واللي بيكسب بحاجة مش عارف بي... اللي بيكسب بحاجة بيشتغل بيها و... وعادي ممكن يطعن في ده والغاية تبري الوسيلة وبعدين يرجع ينام الحياة طاحونة فتيجي القرآن بيكلمك عن عالم آخر عالم الغيب عالم آخر بيربطك بيه ربط مباشر فأنت متخيل إنك تتلقى ده ليليا وسنويا في ال- في رمضان ده هيغير تفكيرك هيخليك تاخد قرارات غيرك هيقول عليك سفيه قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ما هو لما المنافقين في المدينة لقوا ان النموذج المؤمن اللي بيطرح عليهم هو نموذج المهاجرين ونموذج الأنصار نموذج ناس ضحت ببيوتها وأسرها وحياتها ونموذج ضحت بأموالها فقالوا دول سفهاء ف... فطبعا هم شايفين ان ده سفاهه فلما انت تفكر بالطريقه القرانيه ممكن تاخد فعلا قرارات في حياتك اللي حواليك يقولوا دي سفاهه لكن انت هنا مرتبط بالوحي فانا ظني ان اخطر طريقه غير فيها القران في الصحابه انه اعاد تشكيلهم مره اخرى الاشكال الاكبر ان احنا بنصنع موانع لتلقي ده عندنا موانع يعني احنا بنقف في التراويح يا اما مشغول مش مركز مش فاهم مش فاهم قيمة اللحظة دي في حياتي مش فاهم قيمة لحظة الاعتكاف ان انا عشر ايام بعيد بيعاد تشكيلي عارف لما من ال ال ال لما يكون الفيروس خطير جدا جدا انه يعمل ايه انه يدخل الخلية ويغير في الدي ان ايه بتاعها فلما تبقى الخلية تتكاثر هي بتقوم الان بتكثير الفيروس ده والا المثل الاعلى القران بيغير في الدي ان ايه بتاعك لو انت سمحت لده لان دول مع القرآن. في واحد بيقول لك لا انا مش هسمح للوحي انه يدخل دماغي اللي هم اللي هي ما كانوا زي فكره زمان كده يوزعوا الكرسف يوزعوا القطن عشان القران ما يخشش لان هم كانوا عرب فاهمين ما كانش عندهم مشكله اللغه مشكله الفهم لو ركز وسمع وسمح للقران انه ياثر فيه هيتغير لذلك كانوا بيترعبوا بيترعبوا ان حد يروح يسمع القران من نفسه بيترعبوا وكان في خطبه بالعنوان ده كيف لا يؤثر فينا القران اذا كان هم كانوا خايفين المشركين والمنافقين بيجاهدوا نفسهم عشان القرآن ما يأثرش فيهم احنا العكس احنا بنجاهد عشان نتأثر هم كانوا بيجاهدوا نفسهم كيف لا يؤثر فينا القرآن وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ومش كفاية ما تسمعلوش لا لازم تشغل نفسك وهو بيقرأ عليك القرآن لأنك لو سبت نفسك من غير ما تشغل نفسك هتركز في الوحي هتتأثر فهتتغير لا تسمعوا لهذا القرآن ايه والغوا فيه لعلكم تغلبون فلازم يعني تشوش على نفسك عشان لو سبت نفسك هتتاثر بالوحي فكان اللي بيتلقى الوحي اما ان يؤمن او يجحد يعني ايه يعني بيعترف ان ده من عند الله وان ده له سطوه عليه هذا الكلام مختلف لكن هو قرر انه ما يؤمنش فكان اللي بيتلقى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم كان يا يؤمن يا يجحد وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم اللي هي في الايه الصوره اللي جت وانك لتلقى لتلقى القران سوره النمل فالشاهد ان المشكلة ان احنا مش سامحين لنفسنا ان احنا نتلقى ده لا, لا بدي وقت طب اديت وقت ما بديش فراغ نفسي ومش عارف افرغ ال- ال- نفسي داخليا لتلقي الوحي مش مش قادر اسمح ان المعاني دي تدخل وتعيد تشكيل لا كل حاجة عندي عليها اعتراضات يعني تيجي القرآن يكلمك عن حقارة الدنيا لا بس أصل ده مش معناه ان الدنيا حقيرة يكلمك مثلا على حقارة لا أصل ده مش معناه كذا يكلمك على قيمة الجنة أصل ده مش معناه كذا امال انت سبت ايه يعني كل حاجة عندي قصادها رد وممانعات وت... واشكال وتفلسفة خلاص طب خلاص ايه خلاص، ما هو مش ده يعني القرآن انت مش سامح للوحي انه يغير في طريقة تفكيرك اصلا يعني حتى الاحكام الشرعية اللي لما تيجي تدرسها وطريقة عرض القرآن للأحكام الفقهية يعني أي حاجة بس طبعا أنا- أنا كده الوقت خلص أي حاجة مثلا آه، ربع الطلاق مثلا أو ربع شوية الطلاق اللي في سورة البقرة طريقة عرض القرآن للأحكام مختلف تماما مختلف وخلط الآيات بين الأسماء الحسنى والحفاظ على الجانب الأخلاقي مع وضع جانب وعظي عشان تعرف تطبق مع استحضار الجا- ال- الأخروي للحاجة مش مجرد قوانين هتحاسب عليها يعني طريقة مختلفة تماما لعرض الأحكام التشريعية فاللي هيسمح لنفسه أن يعاد تشكيل عقله مرة أخرى هو بيختلف هو هنا بيلبس النظارة القرآنية هو هنا بيصنع عقله مرة أخرى بطريقة مختلفة وده اللي القرآن عمله في الصحابة فأصبح أن هم كلهم أصبحوا قريبين من بعض في طريقة التفكير يعني حتى كان ممكن زي سيدنا أبو بكر الصديق كده من غير ما يسمع حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة في زيادة والصحيح مسلم إن هي فيها ويؤتوا الزكاة الصديق فهم من ربط الزكاة بالصلاة على طول في القرآن إن هم مرتبطين مع بعض يعني هو خلاص هو بقى بقى روح الدين بتسري فيه خلاص هو مش محتاج فبالتالي أنا بتعجب إن شخص يعني أنا آه، كما ما بحبش يعني الواحد يتطرق للقضايا اللي زي دي لكن مثلا انا من الكتب اللي قراتها وكانت صادمه بالنسبه لي كتاب البوصله القرانيه للدكتور احمد خير العمري ال- ال- الكتاب اسمه ايه البوصله يعني المفروض ان دي الوجهه القرانيه انا شايف ان الكتاب عكس البوصله القرانيه ده في تقييمي الشخصي فانا مستغرب هي دي البوصله القرانيه ان العمران رقم واحد وان الاخره الاهتمام بيها في كتب العلماء حصل نتيجه مراحل الضعف والانهيار زي انهيار الاندلس وكده فهم دول اهتموا بالاخره وكتبوا في الاخره كتير عشان هم متاثرين بالحاله الدنيويه المنحدره لكن مش عارف ايه ده وح- هو إيه؟ تعالى كده نقرا القران مع بعض ونشوف الاخره جت قد ايه في ال- في ال- في القران لا ده الهرم القراني على اولويته الاخره ده انا عايز اقول لك ان كتير وده ممكن ان شاء الله يبقى في درس نتكلم فيه آه، يعني ال- طريقة القرآن في مواجهة الشبهات والإلحاد مختلفة أيضا لا القرآن بيجيب أسباب غير الأسباب اللي احنا بنقعد نناقشها من أهم الأسباب دي بل كذبوا بالساعة يعني هات لا يؤمنون بالآخرة وهات بل كذبوا بالساعة و- و- ومر في المصحف شوف جت فين يعني شوف هتجد ان تحليل أسباب نفور كتير من الناس إنهم مش مؤمن بالآخرة وان الايمان بالاخره ده محوري مركزي من مركزيات الوحي في محاضره بالعنوان ده فاللي يسمح لنفسه انه يعاد تشكيل عقلي بالقران بعيدا عن الثقافات الغالبه وعن تقاليد المجتمع وعن انه مش عايز يواجه الناس بما يكرهون انا مش عايزك تنشغل بدلوقتي انا عايزك انت يعاد تشكيلك مرة أخرى على كتاب الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لفهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى وأن يبلغنا بهذا القدر وأن يفتح علينا فتحا مبينا في فهم كتابه سبحانه وتعالى وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل خاصته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وإياكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا